السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد بادئ ذي بدء ببشركم الليلة ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت اجمل قصر شفتيه في حياتك فين اجمل مشهد شفته في حياتك في اي قناة من القنوات كان فين اجمل موديلات شفتيها في حياتك وانبهرت بيها اجمل طقم مجوهرات كان نفسك فيه بس معكيش تمنه اجمل حاجات شفناها في عمرنا الجنة اجمل من كده ولا اذن سمعت اجمل صوت سمعته في حياتك كان ايه اجمل مصيف سمعتي عنه وما شفتهوش بعينيكي كان فيه ايه اجمل مشاهد سمعت عنها في حياتك وما عمرك ما شفتها ولا حتى في التلفزيون كانت ايه الجنة فيها اللي اجمل من كده ولا خطر على قلب بشر مفيش مرة نمت تحلم انك انت حواليك حاجات كلها مسببة لك السعادة وان احلامك كلها اتحققت الجنة فيها اللي اعلى من الاحلام بتاعك والاعلى من الاحلام بتاعتك ولا خطر على قلب بشر دي الجنة يا جماعة عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى عايزين نوصل له بقى زي ما اتفقنا الليلة ان شاء الله درس الليلة له هدف خطير درس الليلة يا جماعة في غاية الخطورة هدفنا الليلة عاوزين نصلي صح عاوزك تصلي بقلبك عاوزك تصلي بقلبك درس الليلة رسالة واحد صلي بقلبك صلي بقلبك انا عايز يا جماعة قبل ما نركع قلوبنا تركع قبل ما تسجدي قلبك يسجد قبل ما تقول سبحان ربي العظيم قلبك يقول سبحانك قبل ما تقولي الله اكبر قلبك يكبر قبل ما تسلمي اخر خسارة يكون قلبك سلم لربنا سبحانه وتعالى خلاص وبقى قلبك عايش تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى انا عايز نصلي صح يا جماعة نصلي صح ياما ياما معجزات حصلت بسبب ركعتين اتصلوا صح ياما ملائكة تنزلت بسبب ركعتين اتصلوا صح ياما امراض شفيت بسبب ليلة اتصلت قيام بين ايدين ربنا ياما فروجات اتك- كروبات اتفرجت ياما يا اخوان ياما ناس تابت وكانت عصاة بسبب انها صلت صح ياما ناس اسلمت لما صلت اسلمت لما صلت ياما يا جماعه ياما الصلاه ديت والله العظيم لو صليتي صح هتتغيري لو صليت صح هتتغير سبب ضعف الايمان اللي في قلوبنا عارفين يا جماعه سبب كل اللي احنا فيه ايه ان صلاتنا ضعيفه سبب ان احنا مش قادرين نتوب ان صلاتنا ضعيفه سبب المشاكل والقلوبنا الفساد بتاع قلوبنا اللي مش قادرين عليه ان صلاتنا ضعيفه لو صلينا صلاه حقيقيه صلينا بقلوبنا صلينا صح كل حاجه هتتغير طب انا طب انا عاصي وبعمل معاصي كتير اصلي صح ازاي صلي والصلاه هتخليك تسيب كل اللي انت بتعمله اه لو صلينا صح انا عايزك تصلي كانك تراه مش النبي قال اعبد الله كانك تراه صلي كانك تراه كانك وانت بتركع شايف جلال ربنا بقلبك كانك وانت بتسجد شايف جلاله وانت بتسجد له كانك وانت واقف بين ايديه شايفه شايف جلاله شايف جلال الملك وانت واقف بين ايديه صلي بقلبك يا جماعه ده اول دقيقه في الصلاه بس لو انت صليت كانك تراه تقلب حياتك كلها اي أيوة والله العظيم اول دقيقه احنا بنعمل ايه في اول ثواني بتقوم رافع ايدك كده وتقول الله اكبر ايه ده انت اول حاجه رفعت ايدك ليه سلمت زي اللي يقول لواحد سلم نفسك يرفع ايده سلمت اول ما شفت جلاله سلمت سلمت عمرك ليه سلمت حياتك ليه طب وعملت كده ليه ظهر ايديك دي لورا ليه رميت الدنيا اول ما شفت عظمه ربنا اول ما قلبك دخل في حب ربنا رميت الدنيا كلها ورا ظهرك وقلت له جاي لك يا رب طب وقلت الله اكبر ليه لانك اول ما دخلت على الملك ودخلت وشفت عرش الملك وجلال الملك وعظمة الملك عرفت انك شايف الملك اللي ما فيش اي شيء اكبر منه في الوجود فقلت الله اكبر ده كلام واحد شايف يا جماعة والله العظيم دي حركات واحد شايف دي مش حركات واحد متخيل ده حركات واحد شايف انتوا متخيلين صلي كأنك تراه صلي صلاة السابقين صلاة المحسنين يا اختي في الله اه لو صليتي والله العظيم تعرفي تعرفي تحلي مشاكلك كلها الليله بركعتين من ايدين ربنا مشكلتك كلها في ركعتين مشكلتك في ركعتين بس تصليهم صح صلاه المحسنين يا جماعه السيدة مريم كانت تقف تصلي من ايدين ربنا والملائكة بتتنزل لها برفق الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء سيدنا زكريا قام في ركعتين يقول يا رب ولد يا رب ذرية تشوف المشهد بعد شهور واحد عنده 90 ولا 100 سنة شعره كله ابيض وظهره محني من ضعف عظمه وماشي مع امرأة تكاد تقترب من سنه في ال في ال في, ال في الهرم والكبر وشايلين طفل عنده شهور قاعدين يلعبوه فانت تسأل واحد هو ده الطفل ده حفيد حفيد حفيدهم ولا حفيد حفيد حفيد حفيدهم يقول لك ده ابنهم البكري ابنهم البكري ازاي ابن ابي بكر زيد بركعتين بركعتين سيدنا زكريا خد سيدنا يحيى من خزائن الله سبحانه وتعالى بركعتين يا جماعه احنا مش عارفين نتصور الصلاه لو صليناها صح هتقلب حياتنا قد ايه هتغير حياه المجتمع كله قد ايه هترفع العقوبات اللي نزلت علينا في الايام دي قد ايه هتنزل رحمات ربنا قد ايه هتنور قلوبنا قد ايه هتبارك في رزقنا قد ايه هتصلح نفسياتنا قد ايه هتفرش لنا قبورنا واخرتنا ومقاماتنا في الفردوس الاعلى قد ايه هتوصلنا بالملك العظيم قد ايه يا لو صلينا صح لو صلي سيدنا موسى لما سيدنا محمد مر على قبره في رحلة الاسراء وجده يصلي في قبره المتوقع كان غير كده المتوقع وجده يتنعم في قبره لان قبر سيدنا موسى قبر عبد صالح يقينا كانه روضة من رياض الجنة تخيل قبر موسى بقى القصور وال... تخيل نعيم سيدنا موسى في القبر شكله ايه يسيب كل النعيم ده ويقف يصلي اه ليه يقينا في لذة كانت اعلى الان يقينا سيدنا محمد لما ساب السيدة عائشة وقام يصلي وقال لها ذريني اتعبد لربي كان في لذة اعلى الان يا جماعة عايزين نصلي بحب نصلي صح نصلي بقلوبنا نصلي صلاة المحسنين نصلي كأننا نراه كأننا نرى جلال الله وكمال الله وملكوت الله سبحانه وتعالى نقدر نصلي صح الله المستعان عشان نصلي صح عايزين ثلاث حاجات قبلهم لازم تفتكر معايا احنا في خمس مرات يوميا لقاء بيننا وبين ربنا لازم نوقفهم لازم بنوقفهم بس بنوقفهم ازاي ده ما فيش حد منا بيقعد مع مراته خمس مرات في اليوم احنا بنتقابل مع ربنا خمس مرات في اليوم وصية رسول الله الاخرانية وروحه بتغرغر وبتطلع الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وصية وصيته الاخيره عليه الصلاه والسلام يا اخوانا احنا بنتكلم في في احكام الصلاه جميل احكام الفقهيه ده معظم الاحكام الفقهيه سنن انما اللي بكلمكم فيه الليله ده فرض الخشوع ده فرض عايزين نصلي صح باذن الله سبحانه وتعالى صلي بقلبك ده الشعار اللي احنا هنتكلم حواليه الليله ثلاث حاجات عشان نصلي بقلوبنا اول حاجه عشان تصلي صح وتخشع اول سبب من اسباب الخشوع انك تعرف انت عارف انت واقف بين ايدين مين انت عارف اللي انت واقف بين ايدين مين السبب التاني انت عارف انت بتعمل ايه انت عارف كل حركة و... وكل كلمة وكل لفظ بتعمله في الصلاة ده معناه ايه ده له معاني عظيمة قوي السؤال السبب التالت للخشوع انت عارف وانت عارفة لو صلينا صح هناخد ايه عشان الوقت ما ينسحبش مننا نبدأ بسرعة يا جماعة في الرحلة في المعراج المعراج في البراق هنركب البراق بتاعنا الليلة مش احنا قلنا سيدنا محمد لما طلع سبع سماوات المرة اللي فاتت في الجزء الاول من سورة المعارج ربنا اوحله بالصواب من فوق سبع سماوات ليه يا محمد يا ابن عبد الله عشان امتك تعرج المعراج بتاعك ده لغاية عرش الرحمن اهو السلاح بتاعهم اهو البراق بتاعهم اهو البراق اللي هيعرجوا بيها اهو الصلاة عشان امتك تنال زي ما انت نلت يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام براق المؤمنين الى رب العالمين الصلاة يا جماعة احنا الوقت اتفقنا احنا عايزين نطبق بقى صورة المعارج اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت صح اول حاجة غيرت الناس دي وخلتها تطلع وتعرج وترتقي وتسيب كل اللي كانت بتعمله وحياتها تنقلب الحاجة اللي عملت انقلاب في حياتهم اول حاجة انهم صلوا صح يبقى دي اول حاجة احنا هنبدأ فيها مع بعض باذن الله انت عارف انت واقف بين ايدين مين تخيل يا جماعة احنا واقفين بين ايدين ربنا تخيلوا واحد واقف قدام ملك والملك عرش بقى وهيلمان والناس حواليه وهو كل عينيه على خدام جنب الملك قاعد يبص للخدام وجمال الخدام وشك انت انت سايب ايه بص ليه انت واقف بين ايديه وقاعد تبص للبشر وقاعد تفكر في الدنيا ازاي ده الواحد لما بيبقى واقف قدام ملك من الملوك بيلقي بيان من البيانات بيبقى ايديه بترتعش مش قادر من جلال الموقف وهبه الموقف انت واقف بين ايديه الملك الجليل ازاي ما تترعش ازاي ما ترتجفش ازاي ما تخشعش ازاي رجليك قادره تشيلك اصلا ازاي لسانك قادر ينطق الكلام من غير ما يرتعش اصلا ازاي جوارحك بت... والله انا اعرف يعني كان واحد من العلماء علماء الاعاجم مش المسلمين الاعاجم كان لما يقف يصلي قيام ليل يرتجف يرتعش لما مات واحد احد ائمه الحرم شافوا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر جالسين وما كانش يعرف ان العالم ده مات فبيسال الرسول انتوا يعني جالسين ليه يا رسول الله قال له ننتظر فلان الفلاني فلان يعني عرف بعد كده ان هذا الرجل مات رحمه الله كان يقف يرتعش من ايدين ربنا احنا زي ما بنرتعش اصلا ده احنا كده ما احناش عارفين احنا واقفين من ايدين مين مش مقدرين الموقف زي احد السلف اللي كان لما يتوضى يبدا لونه يصفر يبدأ يرتجف فبيقولوا له مالك فقال لهم اتدرون بين يدي من اقوم انتوا عارفين انا واقف بين مين ده انا ال- الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ده انا لما بفتكر اسمه برتعش امال الله بين ايديه اعمل ايه سبحانه وتعالى اتدرون بين يدي من اقوم انتوا عارفين انا هقف بين ايدين مين زي مثلا انت ماشي في الشارع فقابلت واحد سلم عليك وكلمك مش عايز حاجه لا مش عايز حاجه احوالك كويسه اه طب سلام عليكم وعليكم السلام واحد جاي لك معدي جد من العاطف التاني قال لك ايه ده انت كنت واقف مع مين آه، ده واحد بي كان بيسالني كده عايز حاجه ولا لا انت عارف ده مين ده الملك فلان الفلاني الملك فلان الفلاني ده انا كنت محتاج الف حاجه منه يا دي الحسرة يا دي الفرصة اللي ضيعتها يا ندمي على الفرصة اللي ضيعتها ده انا لو كنت طلبت منه اي حاجة كان اداها لي ده الملك فلان يا اهو كل صلاة ضيعناها من غير خشوع ضيعنا فرصة ما تتعوضش كل صلاة ضيعناها من غير خشوع انتوا عارفين كنتوا واقفين بين ايدين مين انتوا عارفين انتوا من ساعتين ثلاثة اربعة كنتوا واقفين بتصلوا العشاء بين ايدين مين انتوا عارفين كان ممكن تغيروا كل حياتكم بدعوتين في السجود بين ايدين ازاي انتوا عارفين كان ممكن تطلبوا منه وياخد يدولكم انتوا عارفين احنا بنقف بين ايدين مين يا جماعه عايزين نقدر ينفع واحد يقف يتكلم مع ملك وهو قاعد يبص على عبد من العبيد جنبه قاعد يتكلم مع عبد يبص جنبه ينفع تقف تكلمه وتناجيه وانت قلبك قاعد يبص على الدنيا وقاعد يبص على الشهوات وقاعد يبص انت المفروض تدخل بين ايديه وانت مفرغ قلبك تماما زي ما قال احد السلف ما قمت مره اصلي بين يدي الله الا قمت وليس في قلبي احد الا الله بس بس رسول الله لما وقف بين ايديه عمل ايه محمد لما وقف بين ايديه عمل ايه لما لقى نفسه بين ايدين ربنا يا جماعه ده دعاء الاستفتاح بتاع رسول الله نفسه يوقف القلب اول ما يقف بين ايديه وجهت وجهي للذي فطر السماوات انا وجهتي انت يا رب انا ما فيش جزء في قلبي للدنيا وجزء ليك انا كلي ليك انا كل قلبي ليك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله انا عمري وحياتي ليك لبيك وسعديك في صحيح مسلم لبيك وسعديك جاي لك يا رب جاي لك يا رب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس نقني يا رب زي الجلابيه البيضاء ما تتنقى من ذره التراب يا رب ما يبانش فيها ذره تراب سيدنا محمد لما وقف بين ايديه طوفان مشاعر تفجر من قلبه اول ما حس انه واقف بين ايدين ربنا سيدنا محمد يا جماعه كان ممكن يصلي في قيام الليل بالركعه بالبقره وال عمران والنساء ثم يركع قريبا من مقام ثم يسجد قريبا مما ركع يعني ايه ده البقره 286 ايه العمران 200 ايه النساء 176 ايه 662 ايه يعني لو سبح في كل سجده قد ما قد ما قرا ايات هيسبح 662 تسبيحه في السجده الواحده يعني قد السجده بتاعتنا 300 مره يعني ايه ده عايش يا جماعه ده عارف انه في لقاء مع الله سبحانه وتعالى محمد لما وقف بين يدين ربنا عليه الصلاه والسلام السيده عائشه بتقول كان اذا حضرت الصلاه فكأن لا نعرفه ولا يعرفنا يعني ايه يعني ايه لا يعرفنا ما عادش داري مولاه حبيبه سيدنا ده ما عادش داري ده محمد وده احمد وده ابراهيم ما عادش عارف دول مين مولانا ماله طب يعني ايه ولا نعرفه من اللي بيحصل في وشه تشوفه مش معقول هو ده فلان لونه عمل كده ليه وشه مطقع كده ليه لونه اتخطف كده ليه لونه اصفر كده ليه وشه عمل كده هو عمل كده ليه من كتر الانجذاب الى الملك سبحانه وتعالى من كتر ما هو مشغول بالله عن البشر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني لما يقف كده يا جماعة قرة العين يعني العين تسكن الخايف عينيه مرعوبة بقى قاعد يبص يمينه وشماله عينيه ما تسكنش ابدا الخايف ما يسكنش عينيه غير لما تقع على مصدر الامان الملهوف اللي بيدور على حبيبه قاعد يدور وعينيه ملهوفة ما تسكنش عينيه غير لما عينه تقع على حبيبه ساعتها يبقى قرة العين في الصلاة فعلا ساعتها ما يشيلش عينه من عليه خلاص كان يركع يقول له خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يسجد يقول له خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي انا يا رب كل ذرة فيا بتركع لك وكل ذرة فيا بتسجد لك يا رب من كتر ما هو عايش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام كان اذا حزبه امر فزع فزع الى الصلاة والرسول بيقول انا فزعت لا ده الصحابي شافه منظر الفزع اللي هو ملهوف وجاله مرض خطير بيجري على الدكتور الحقني الحقني يا دكتور الحقني شوف في ايه احسن انا بموت فزع بيجري على ربنا بفزع عارف ان مصدر امانه هو ربنا لو صليت ركعتين كده ساعتها هيحصل ايه تعرف تصلي ركعتين الملائكه تنزل بيهم تعرف تصلي ركعتين مرضك يتشفى بيهم تعرف تصلي ركعتين ربنا يرضى عنك بيهم تعرفوا تستنزلوا ملائكه السماوات بركعتين زي ما كان الصحابه والسلف بيعملوا باذن الملك سبحانه وتعالى الرسول لما وقف بين الليل ربنا عمل ايه ده كان يروح يصلي يقول اللهم اجعل في قلبي نور لساني نور سمعي نورا بصري نورا دمي نورا يا رب انا عايز ابقى زي الملائكه نور يا رب نور اللي بيجري في د- في عروقي مش دم نور يا رب نور رسول الله لما وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كان يسجد ويسبح ربنا والصحابي واقف بره البيت والباب مقفول يسمع رسول الله بيقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مش قادر يكتم صوته من اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى مش قادر يوطي صوته من ورا الباب مسموع عليه الصلاه والسلام مش قادر من اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين زي عصفور دخل جنه من الجنات قعد يتقلب ما بين الاشجار طاير ما بين الف مقام ومقام ما بين الف درجه ودرجه من درجات اليقين والانابه والاخبات والحب والتعظيم والخشيه والاجلال يا صلاه صلاه احذر احذر من زراء من صراط الكذابين احذر انك تبقى كذاب تقف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات وانت وجهتك الدنيا احذري من صلاة الكذابين انك تقولي تقفي في الصلاة تقولي له اياك نعبد واحنا بنعبد الدنيا وشهواتها وملذاتها احذروا يا جماعة ان احنا نبقى كذابين نقول الله اكبر واحنا في قلوبنا الدنيا هي اللي اكبر احذر من صلاة المنافق اللي يقوم يك- يجي يقعد آه، بعد العصر يتفرج على ماتش الاهلي والزمالك لغاية قبل المغرب بربع ساعة وبعد كده يقوم يقعد يبص في الشمس كده ينظر يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان خلاص بتغيب بقى قام فنقر اربعا زي ما الديك بينقر مفيش هو مش بي... مش حاسس انه بيقابل حبيبه مش حاسس انه بيقابل مولاه هو عايز يخلص منها وخلاص حاجه وبيخلص منها قايم تقلان مش حاسس بجمالها احذري من صلاه الغافلين ما حصلت لكوش دي قبل كده وانت بتصلي في ال- في صلاه الجماعه والامام يقول حصلت يقول واغفر لابي انه كان من الضالين كل اللي وراه امين امين ايه يا ابني ده بيقرا في سوره الانعام هو كل الضالين اما تتمد يبقى امين ما هوش مش مع ربنا اصلا ده هو مع الدنيا هو رجليه اللي دخلت الجامع قلبه لسه بره ما دخلش رجل قلبه معلق بالمساجد ده رجل قلبه معلق بالدنيا ما هوش عارف يشده يدخله مع الجامع والعياذ بالله احذروا يا جماعه احذروا من صلاه الغافلين واحد مره صلوا العصر في الجامع فصلوا الناس بعد الصلاه قالت للامام انت صليت ثلاث ركعات بس فانت صليت ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة الناس اختلفوا فقام قال بصوا يا جماعة الإمام صلى ثلاثة أنت متأكد ثلاثة أنت متأكد إزاي قال لهم بصوا أنا عندي أربع محلات خلصت حسابات المحل الأولاني في الركعة الأولى وحسابات المحل الثاني في الركعة الثانية ويا دوبك خلصت حسابات المحل الثالث الرابع ما خلصش يبقى احنا ما صليناش ركعة رابعة احذروا يا جماعة احذروا من مثل هذه الصلوات والله العظيم أول خطوة لجهنم الإهمال في الصلاة والاستهتار بالصلاة ما سلككم في سقر قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين أول خطوة لجهنم الاستهتار بالصلاة ده يعني احنا قصين من ايدين مين ايدين الملك طيب احنا عايزين نعرف يا جماعة النقطة التانية انتوا عارفين احنا بنعمل ايه انتوا عارفين معاني الصلاة ايه انتوا عارفين المعاني اللي, اللي احنا بنعمله لما بندخل نقف بين ايدين ربنا ايه معاني الصلاة معاني حركات والفاظ الصلاة موضوع في غاية الخطورة احنا بنعمل ايه ليه بنعمل كده في الاول وليه بنركع وليه الركوع ركعة والسجود سجدتين وليه الركوع قبل السجود ويعني ايه سجود وليه تحيات مش احنا خلصنا الاربع ركعات اللي علينا ما نقوم مسلمين وماشيين ايه اللي بيخلينا نقعد نقول تحيات وليه التسليم يمين وشمال ليه كل ده ليه ليه اشمعنى واشمعنى في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم انما السجود سبحان ربي الاعلى طب ما نعكسهاش ليه ومش اسماء تانية ليه واشمعنى الفاتحه واشمعنى الصلاه بالمنظر ده وبالترتيب ده ده عالم يا جماعه عالم نقول منه للملك العظيم سبحانه وتعالى ياذن به ان هو يتقال اول حاجه احنا دلوقتي خدوا بالكم لسه 10 دقايق على الصلاه مم؟ انتوا دلوقتي مظبطين ساعتكم طبعا الوقت صلاه العشاء جايه المغرب جاي الفجر جاي لسه 10 دقايق بدات لسه 10 دقايق خلاص قلبك بدا يضطرب ليه ده اللي بيحب واحده من قبل الميعاد بساعتين قلبه بيبدا يرتعش يعني امال يا جماعه اللي بينه وبين ربنا ميعاد قبل الميعاد ب 10 دقايق ده يعني يبقى هو مكسوف قوي يبدا قلبه يتحرك الميعاد جه الميعاد قرب يبدا يعمل ايه اه يبدا يستعد بقى نفسيا كده هيحصل ايه بعد 10 دقايق الاذان هيبدا الاذان اول كلمه هتشق قلبه الله اكبر يعني ايه انت عارف انت جاي تصلي بين ايدين مين الله اكبر اللي اكبر من كل شيء زي ربنا لما قال للنبي يا ايها المدثر قم فانذر قال له وربك فكبر انت عارف انت بتدعو عشان مين وهتمشي في الطريق ده عشان مين زي اول كلمه في الصلاه الله اكبر انت عارف انت واقف بين ايدين مين اهو بالظبط كده الاذان الله اكبر انت عارف انت هتسيب الدنيا عشان مين انتوا عارفين مين اللي بيناديكوا يا خلق انتوا عارفين مين اللي بيناديكوا يا بشر انتوا عارفين مين اللي بيناديكوا يا بني ادم الله الله اللي اكبر من كل شيء الله اكبر كل كلمة في الاذان والاقامة معانيها خطيرة خطيرة لما في الاقامة يا جماعة بنيجي نقف في الصلاة الامام يقول ال- ال- المؤذن يقول ايه ها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني ايه قد قامت قد دي يعني ما قامت الصلاة ليه قد ده يا جماعة المؤمن مشتاق امتى بقى هيجي الميعاد يا رب داخل الجامع وقاعد بقى صلى السنة ومستني اللحظة اللي يقف فيها بين ايدين ربنا امتى الميعاد بقى هيجي يا رب اقف قدام عرشك كده وانا بين ايديك بحق وحقيقي وابدا انا جيت فلما يجي المؤذن يقول قد قامت الصلاة يعني خلاص خلاص زي قد افلح المؤمنون افرحوا افرحوا الموعود وزن به اللقاء اتفتح افرحوا يلا انطلقوا تعالوا على مولاكم كلمة كلها استبشار وفرح خلاص صدق صدق والله الصلاة جت الميعاد جه الاذن صدر من الله سبحانه وتعالى اول الاذان في اربع تكبيرات المؤذن بيكبر اربعه واخر الاذان فيه تكبيرتين ليه دي اربعه ودي اتنين اول الاذان ربنا بيقول لك الله اكبر من ايه واخر الاذان ربنا بيقول لك الله اكبر في ايه اول الاذان اربع تكبيرات لان اي انسان بيبقى مشغول في حاجه من اربعه يا مشغول بشهوات مراته اصحابه وفسح يا مشغول باسباب عيادته كليته سكشنه راونده ومحاضرته يا مشغول انه نايم نايم يا مشغول بتنين بطاعة برضه ولكن مفيش حاجة ولا من الصلاة ربنا بيقول للبشر بكل اصنافهم الله اكبر من كل اللي انتوا فيه الله اكبر من ايه من كل حاجة طب وفي اخر الاذان الله اكبر مرتين الله اكبر في ايه الله اكبر في عطائه انت قاعد في محلك عايز ايه ده انت رايح للي معاه خزان السماوات والارض سيب اللي انت فيه انت يا طالب قاعد بتذاكر يا ابني ده انت رايح للي في اللي عنده خزائن النجاح والتفوق والرزق كلها الله اكبر في عطائه من اي حاجه انت بتعملها والحاجه التانية الله اكبر في مقامه من اي حد انت ممكن تهابه ايه يعني ايه يعني انت قاعد في محاضره مين وسكشن مين يا ابني ده ربنا يا ابني الملك بينادي يا حبيبي انت قاعده وجوزك ومكسوفه من جوزك انت بتتكلمي في ايه انتوا بتعملوا ايه يا جماعه انت رايح تزور آه، مخ- آه، مراتك ولا خطيبتك ولا وانت كاتب كتابك عليها انت بتتكلم في ايه يا ابني مكسوف من مين ربنا ربنا فوق الكل الله اكبر من ايه اربع تكبيرات الله اكبر في ايه التكبيرتين الاخرانيتين حي على الفلاح زي بالظبط كده لما واحد يقول لك انت عايز تفاح اه التفاح في السوق بس ما تروحليش نستات تجيب تفاح عايزين فلاح اه عايزين تفلحوا في حياتكم اه عايزين ولادكم يفلحوا وحياتكم تفلح وكل اه في المسجد الفلاح في المسجد مفيش مكان تاني الله اكبر الاذان كان احد السلف قبل ما الاذان يبدا يروح المسجد يقولوا ليه يقول لهم ان عبد السوء هو الذي لا ياتي الا اذا دعي هو انا كل مش هروح لمولاي غير لما ناديني بس لا لازم كل شويه الواحد يروح لسيده طب عايز حاجه مني طب اعمل حاجه طب واحد السلف كان بيقول انما النداء للغافل لا انا اروح من قبل النداء احد السلف كان لما يرفع المطرقه كان حداد يسمع الله اكبر ما ينزلهاش خلصت الله اكبر احذروا يا جماعه احذروا انكم تسمعوا الاذان وتتاخروا لان الرسول بيقول ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله لما كل مره مش فاضيين الدنيا شغلانه الشهوات شغلانه المشاغل شغلانه خلاص خليكم بقى خليكم انا مش عايزكم تخيل لما واحد يقول لك كده طب تخيل لو ربنا قال لك انا مش بايدك سبحانه وتعالى بعد الاذان خلاص هنقوم نعمل ايه بقى على طول احنا الكلام الاذان اصلا هيج هيج قلوبنا على عظمه الله كل كلمه في الاذان احنا ايمين لله اللي اكبر من كل شيء الوقتي ايمين للفلاح الوقتي هنقوم نتوضى بقى نبدا بقى ان شاء الله بقى ونبدا إن ايه ونبدأ نتوضأ نت ايه نتوضأ يعني ايه الضوء من الضياء من النور دي مش مية ده نور نور هينور وشك ليه نور ليه يا جماعة كل ملك له مراسم ملكية للدخول عليه اي ملك مش اي لبس يتقابل بيه مش اي مش اي ماشية في ماشية معينة كده للدخول من بين القصر وبين الجندي مثلا ب 2 كيلو يبدأ الجندي يمشي ماشية معينة له مراسم معينة في الدخول عليه كذلك الملك له مراسم ملكية ايه هي الوضوء انك انت تتوضا انك تبقى نور ان يبقى كلك ضياء ازاي ما انت لما تغسل وشك ذنوب وشك كلها تنزل تتنضط ذنوب بقك ولسانك يا لما تغسل ايدك ذنوب ايديك وايديكي لما تتوضا كده ذنوب عينيكي ذنوب شعرك ذنوب ودنك اللي سمعت بيها ايه ذنوب عينك اللي بصيت بيها ايه تخيل كده استشعر وانت قاعد تتوضا ان ذنوب النظر الحرام بتقع وذنوب الغيبه بتقع وذنوب سماع الاغاني والمحرمات بتقع وذنوب البطش بالايد وذنوب الظلم وذنوب الغمز والغمز واللمس كل ده بيقع فبتنور فبتتوضا فبتبقى وضيء فينفع انك تدخل تقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى يا جماعه يا جماعه في ناس بتتعفف عن قطره بول قطره بول لا انا ما قلتش طاهر انا غير هدومي كلها وما تتعففش وما تتطهرش من كليب ولا اغنيه بتنجس وتدنس القلب اكتر من كتره البول احنا بنتعفف من طهارات وبنتطهر من نجاسات الظاهر وسايبين نجاسات الباطن كل معصيه بتنجس الباطن اكتر ما بتنجس الظاهر واكتر ما النجاسات بتنجس الظاهر الوضوء الوضوء الطهور شطر الايمان صحيح مسلم كلمة جميلة قوي قوي تخيل والله العظيم الكلمة دي وانا بقراها حسيت ان نص العالم ممكن يسلم بسببها بسببها كلمة ديننا كله طهارة ديننا كله نور ديننا كله نظافة دين عظيم مفيش اعظم منه بس لو كان له رجالة يقفوا عنه ويدافعوا عنه وينشروا عظمته وسط الناس بعد الوضوء اتوضيت بقيت منور بقى وقلبك نور كده وتطهرت كده وقلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسولا اتطهرت كده ابواب الجنه اتفتحت لك يلا ادخل بقى ادخل بقى الجنه بقى خدوا بالكم ابليس نزل انا من الجنه ولما نزلوا الدنيا الدنيا فيها جنه تانية جنه الصلاه والوقوف من غير ربنا هو عايز يخرجك من الجنه اللي في الدنيا زي ما خرج ادم من الجنه اللي في اللي في الاخره زي ما خرج ادم من الجنه اللي في السماء الجنه الصلاه الشيطان الوقت مستعد ابواب الجنه مفتوحه هيسيبكم تعملوا هيسيبنا نجري عليها ده هيقف لنا على جثته عشان ندخل الجنه يبقى خدوا بالكم دلوقتي بقى بدانا المعركه بدانا نستعد بيننا وبين الجنه الشيطان بيننا وبين ربنا الشيطان الوقت هنعمل ايه يا جماعه هندخل على طول بقى نمشي للمسجد طب انا واحده ست انا هعمل ايه انا ما انزلش اصلي في المسجد مشيك من مكان وضوءك لمكان صلاتك ان شاء الله زي مشيك للمسجد انت اسكتي كل الكلام بقى اللي احنا هنقوله على المسجد والمشي للمسجد عليك انت على سجاده الصلاه اللي في اوضه نومك هتبدا تمشي للمسجد الخطوه محسوبه لك الخطوه دي بتحط خطيئه يعني الخطوه دي بتضيع سيجاره شربتها والخطوه دي بتضيع اغنيه سمعتها والخطوه دي بتضيع نظره نظرتها قاعد تنضف قاعد تنضف قاعد تنضف الله قاعد تنضف عشان تقابل ربنا نظيف انضف ما تكون قطرة المية اللي بتنزل منك من وضوء محسوبة لك بذنوب نازلة منك عند ربنا وبالعكس وبالعكس كل سرحان في الصلاة محسوب عليك الصلاة العبادة الوحيدة اللي ربنا بيحاسبنا فيها بالتسع والتمن يا جماعة بالتسع والتمن والصبح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة الوحيدة ليه اه لا اصل دي مفيش فيها تهاون زي اللي بيشتري عربية يشوف الكاوتش والريداتير والفتيس والصالون من جوه والموتور و و- ليه بيحاسب اللي بيشتريها منه بالشلن اهي الصلاة كده يا جماعة الصلاة بالظبط مفيش فيها تهاون تيجي يوم القيامة انت صليت المغرب في اليوم الفلاني ركعه واحده ليه انا يا رب يا رب ده أنا صليت ثلاث ركعات لا يا حبيبي ده كان في ركعتين سرحان فيهم وانتي السجده الثانيه في الركعه الثالثه في صلاه العصر اليوم الفلاني ما سجدتهاش ليه يا رب ده انا سجدتها سجدتها لا ده انت كان قلبك مش معايا وانت صلاه الفجر اليوم الفلاني ما صليتهاش ليه يا رب ده انا نزلت صليت في الجامع صليت في الجامع فين رجليك دخلت وقلبك كان على السرير ما كانش ما عداش السرير وانت وانت تخيلوا يا جماعه ان ممكن نتحاسب على الصلاه كده اه بالظبط بالظبط انت رايح المسجد دلوقتي المسجد ده انت لو المحافظ عزمك في بيته بتقول في الدلسانه المحافظ عزمني انا مره دخلت محل بتاع اخ من الاخوه بي يعني ايه بيصلح آه، حاجات يعني فمعلق صوره المحافظ مره مد ايده كده سلم عليه مش دخله بيته النبي بيسلم عليه انت الملك دخلك بيته ايه الشرف اللي احنا فيه ده ايه الشرف اللي احنا نلناه ده انت لو زرت واحد كريم في بيته هيغديك طب لو زرت كريم وغالي بقى مش هيخرجك غير بهديه صح ولا لا انت جاي للكريم الغني سبحانه وتعالى مش هيخرجك فاضي ابدا هيخرجك بعطاءات ونفحات ورحمات وراحه صدر وبركه رزق وحل مشاكل وثواب في الاخره مستنيك يوم ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى الملك الكريم طب انت لو زعلت واحد كريم منك ورحت له بيته يكسفك ويطردك ابدا مهما زعلت ربنا مهما اغضبت ربنا روح له بيته ترضيه ربنا هيرضى عنك سبحانه وتعالى نمشي للمسجد يا جماعه واحنا ماشيين للمسجد هنروح صلاه الجماعه بقى هنصلي جماعه طب ليه جماعه ما نصلي في بيتنا يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل ده انت لو قدامك محل هتبيع فيه حاجه تكسب فيها 10000 جنيه في الشهر او تبيع فيه فول وطعميه وتكسب 500 جنيه وقدامك الاثنين واخترت الفول والطعميه هتقول لي ده يبقى مجنون بس ما تشتمش انت بتشتم في مين؟ ده انت بتشتم في نفسك يا جماعه احنا اللي معاه 128 لو شاف واحد معاه BM معدل ولا حاجه ولا C 180 اه ده هي دي الركوبه ولا بلاش انما لو شفت واحد بيبكي من خشيه اللي ما بتحصلوش ليه يا جماعه ليه الدنيا هي همنا وهي مقصدنا وهي وجهه قلوبنا ليه يا جماعه ليه مش ربنا ليه مش ربنا سبحانه وتعالى هو وجهه قلوبنا كلها صلاة الجماعة زي ايه زي واحد طالب مثلا قبل الامتحانات خايف كده والطلبة دلوقتي قبل الامتحانات كلهم مالكوش غير ربنا يا شباب عشان ما حدش يفكر ان ال- احنا الحمد لله شباب مصر 90% منهم يعني انا مش عايز اقول حاجة محزنة 90% من شباب المسلمين يفضل طول السنة قاعد يلعب ويجي اخر يومين يا رب وربنا كريم وبيعدي الحمد لله المقصد المقصد انك انت تخيل بقى رحت لدكتور الماده قبل الامتحانات بايام لو سمحت يا دكتور انا عايز الاسئله المهمه هينادي لك اتنين ي- يرموك يا ابني انت قبل جاي تقول ايه طب لو الدفعه لمت نفسها بقى وراحت له يا دكتور انت يا استاذنا وحضرتك علمتنا وعايزين الاسئله المهمه قوي قوي هعمل لكم محاضره استثنائيه واديكم 10 اسئله هيجي منهم السته بتوع الامتحان واعمل لكم ليه العظيم يحب دايما الثناء ويحب التعظيم احنا كلنا نازلين مع بعض لربنا في بيته بنقول له يا عظيم السماوات والارض اقبل ان يبقى في صلاه خاصه بيننا وبينك رضيت عنكم واديتكم اللي انتوا عايزينه صلاه الجماعه انت الوقت المكان اللي انت دخلت فيه في المسجد المكان اللي انت واقفه فيه الوقت ده اهو انت الوقت دخلت ساحه الملك انت الوقت قدام عرش الملك انت الوقت قدام العرش انت بين ايديك فعلا ده حي وحقيقي اوه استعد بقى عشان هتبدا دلوقتي تكبيره الاحرام شوف كلمه الاحرام دي كانك دخلت حرم انت دخلت الوقت حرم من حرمات الملك انت الوقت كانك دخلت الجنه بالظبط اوعى الشيطان يخرجك منها زي ما خرج سيدنا ادم من جنه السماء انت الوقت في الحرم بالظبط اهو خد بالك هتعمل ايه اول حاجه اقف اقف افتكر قبل ما تقول الله اكبر التسعة وتسعين اسم من الاسماء الحسنى افتكر ورقة الاسماء الحسنى كده خليها كلها في قلبك عشان تفتكر انت تقف بين ايدين مين وافتكر انك بتصلي صلاة مودع يعني ايه يعني ملك الموت واقف لك على باب المسجد خد بالك ما انتش هتخرج خلاص انتهت دي اخر حاجه هتعملها في حياتك في دنيا او دين هتصلي ازاي اهي دي صلاه المودع ملك الموت يا رب بيصلي جنبك مستنيك اول ما تقول صلاه صلاه السلام عليكم ورحمه الله تعالى حبيب قلبي يلا عشان هتصعد روحك يا الله تصلي ازاي تص- تفكر في الدنيا دنيا ايه ما انت ما انتش خارج من الدنيا خلاص دي صلاه المودع صلاه المودع بعد كده بقى الامام الشافعي كان بيقول اني اذا اتيت لاصلي وضعت نصف الارض على ظهر يدي اليمنى والنصف الاخر على ظهر يدي اليسرى اهو ثم فعلت هكذا خلاص رميت الدنيا كلها ورايا ما عادش في دنيا خلاص ما عادش في غير ربنا بقى انا وربنا بس انا وربنا في الوجود ده هو كله بس الاول والاخر في حياتي بس انا بتعامل الوقت انت بتتعامل دلوقتي كان مفيش حد في الوجود غيرك انت وربنا بس مفيش حد على وجه الارض بيعبده غيرك انت بس وانت واقف الوقت بقى بتصلي بين ايديه انت نزلت الارض دي مكان مفيش في اي دنيا ولا في اي حاجه انت واقف عشان تصلي له بس شوف بقى تصلي ازاي ياه قول الله اكبر وانت شاهد جلال الله الاكبر من اي شيء طيب احنا ليه بعد ما بنيجي نركع نقول الله اكبر ولما نيجي نسجد نقول الله اكبر نقوم من السجود الله اكبر نسجد تاني الله اكبر نقوم من السجده تاني الله أكبر. ليه الله اكبر كل شويه عشان يفضل يتجدد في قلبك معنى ان ربنا اكبر من كل شيء عشان الشيطان اللي واقف بينك وبين ابواب الجنه المفتوحه لما يجي يفكرك بالدنيا كل شويه ربنا يفكرك انه اكبر من اي حاجه تقوم تخزي الشيطان عرفتوا يا جماعه لازم يكون قلبك حي دايما لازم يكون قلبك عامل زي بتاع الكبريت لما العود يعمل كده يلقط نار على طول اول ما كلمه الله اكبر كلمه الله اكبر ديت الاستقاب الكبريت الشعله كلمه الله اكبر ديت عود الكبريت وقلبك ال- البتاع اللي بيحك فيها اول ما تقول الله اكبر قلبك الايمان ولع فيه على طول ده عايز قلب حي قلب عايش قلب عارف ربنا قلب عايش مع التسعة وتسعين اسم من الاسماء الحسنى قبل ما يدخل ويعمل اي حاجة بعد كده تدخل على دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي اول حاجة بتقولها يا رب خلصني من ذنوبي ابعد عني ذنوبي طب واخر حاجة بتقولها في الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت ذنوبي ذنوبك انت داخل اخطر حاجة مسيطرة عليك الخوف من ذنوبك بعد كده ندخل بقى نتكلم في الفاتحة سورة الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب جاي لك يا رب انجدني يا رب اعوذ دي يعني بلتجئ وبحتمي يا رب الحقني يا رب انجدني يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ايه بسم الله نوح يا جماعة كانت سفينته بتجري في موج كالجبال طب في سفينة تجري في موج كالجبال ازاي ازاي ما غرقتش ازاي ما اتقلبتش لانه اول ما ركبها قال بسم الله مجريها انت بتقول بسم الله في الاول عشان ربنا يحفظك ويعينك ويثبتك بعد كده تبدا تقرا سوره الفاتحه سوره الفاتحه من اسمها اللي بتفتح لك كل ابواب الوصول الى الله سوره الفاتحه من مكانها مكانها بالنسبه للقران زي مفتاح الشقه بالنسبه للباب بتفتح لك الطريق الى الله سبحانه وتعالى سوره الفاتحه موضوعها كله في كلمه واحده بس كلمة واحدة كل اللي قبلها تمهيد ليها وكل اللي بعدها يعني شرح ليها كلمة اهدنا اهدنا احنا واقفين بين ايديه 17 مرة بنقول له في اليوم اهدنا اهدنا يا رب طب بنقولها جمع ليه ليه مش اهدني لان مفيش حد بيوصل لربنا لوحده اوعى تفتكر انك هتوصل له لوحدك اوعى تفتكر انك هتوصل له لوحدك اوعوا تفتكروا يا جماعة ان حد هيوصل لله سبحانه وتعالى لوحده ابدا لازم صحبة صالحة لازم مش هتعدي من بحر الشهوات وبحر الدنيا الا وانت معاك صحبة صالحة لازم اهدنا انت وسط الصحبة طيب بنقولها 17 يوم في, الم... في 17 مرة في اليوم ليه لان احنا طلاب نجاة عاملين زي اللي, اللي, اللي بيركب على السقالة سقالة بيدهن بيت الدور الخامس بيشوف طب لو طلع العاشر يشوف اكتر طب العشرين يشوف اكتر انت كل ما بتقرب من ربنا بتطلع بتشوف اكتر فتقول يا رب طلعني اكتر تطلع اكتر تشوف اكتر يا رب طلعني اكتر كلمة اهدنا دي ملخصة قصة حياة المؤمن كل ما ربنا يرفعه المقام يشوف اكتر يقول طب يا رب اهديني اكتر اهديني اعلى ربنا يعليه يا رب اهديني اعلى يفضل لغاية ما يقول يقول اهدنا الصراط المستقيم لانه كل شوية بيطلع في مقام يشوف اكتر عايز هداية اعلى اهدنا اهدنا يا يا يا جماعة ابن تيمية كان بيقول ان بكلمة اهدنا الصراط المستقيم في ناس درجة وصلت لدرجة اولياء الله الصالحين بالدعاء ده بس من حرارة قلبها وهي بتقوله انت عارف يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم بالظبط زي احنا بنغرق في بحر وبنقول انقذنا انقذنا يا رب شوف كلمة انقذنا دي بتطلع من قلبنا شكلها ايه بحرقة شكلها ايه اه كلمة اهدنا كده لان الصراط المستقيم ده مليان شياطين الشيطان اعداء الشياطين اعداء لك وجثث صالحين ياما الشياطين فتنتهم جثث طريق م... الجثث مرمية فيه جثث المتساقطين والمنتكسين واللي فسدوا واللي رجعوا بعد ما انطلقوا الى الله واللي وقعوا في الطريق جثث مالية الطريق وانت ماشي في السكة كلها جثث وانت مرعوب يا رب وصلني يا رب انا محتاج لك في كل خطوة يا رب انا محتاج لك في كل خطوة في الطريق عشان كده بتقول اهدنا الصراط ما بتقولش اهدنا الى الصراط اهدنا الصراط يعني اهدنا الصراط كله خطوة خطوة يا رب ما اقدرش استغنى عنك لو سبتني خطوة ضيع لو سبتني ليلة واحدة ضيع لو سبتني نهار واحد الشيطان يضيعني لو سبتني ليلة واحدة نفسي تضيعني لو سبتني ساعة واحدة هوايا يغلبني لو سبتني دقيقة واحدة الدنيا تموتني يا رب يا رب ما اقدرش اوصل من غيرك ما اقدرش احط رجلي في طريقك من غيرك انا ماليش غيرك لن اصل اليك الا بك يا رب اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب وفي الاخر تقول امين يا ترى يا جماعة لو كلمة امين كانت بخمسين قرش كان مين قالها لو بعد الدعاء الخطير ده اللي مصيرك كله متوقف عليه الكلمه دي ب 50 قرش كان مين دخل يقول امين ورا الامام في الجامع كانت الناس عملت ايه الصحابه يا اخوان الصحابه ضحوا بعمرهم عشان الدين الصحابه ضحوا بعمرهم لما نشوف منظر النبي عليه السلام اتخيلوا وهو رايح لامراه سيدنا جعفر بن ابي طالب جعفر لسه راجع من الحبشه النبي يبعته مؤته يروح هناك يتقطع يستشهد يموت رضي الله عنه يوم رجوع الجيش كله الستات كلها بتتزين لجوازها وبتنظف بيوتها لجوازها وبترتب وبتلبس ولادها لجوازها الستات كلها مستنيه جوازها فالنبي يروح لبيت جعفر يخبط على الباب مراته فرحانه جوزي رجع اخيرا بعد المسافه الطويله اللي راح جايب فيها فرحانه وقومت العيال بقى انت متخيل المنظر والعيال كلهم ابي ابي وكله بيجري على الباب ومراته بتجري على الباب عشان تستقبله بعد شوق وبعد وحشه تخيل وهي بتفتح الباب تلاقي الرسول عليه السلام في وشها والرسول بيبص ما بيضحكش ما بيبتسمش في ايه ينعي اليها جعفر بن ابي طالب ياه ياه مراته تبكي وولاده يبكوا والنبي يفضل ياخد ولاده يحضنهم ويشمهم عليه الصلاه والسلام من شده الالم اللي في صدره على موت جعفر وعلى الالم اللي فيه مرات جعفر وولاد جعفر يا جماعه الدين ده عشان يقوم الناس ضحت بعضها الناس ضحت بحياتها كلها والله العظيم وبدمها عشان الدين ده يقوم احنا لو كلمه امين ب 50 قرش كان كام واحد قالها كان كام واحد بس استغنى عنها وقال مش محتاجها يا جماعه يا جماعه الدين الدين غالي عندنا قد ايه وغالي في قلوبنا قد ايه بعد سوره الفاتحه هنلاقي صورة قصيرة صورة قصيرة دي خطيرة قوي قوي يعني مثلا على سبيل المثال يعني انا كنت عايز اتكلم في صورة قصيرة سبحان الله يعني الوقت بيعدي يا جماعة مش الموضوع كبير والوقت بيعدي صورة زي صورة الفلق يعني بدل ما ندخل مثلا في صورة الناس وصورة الاخلاص والصورة صورة الفلق صورة الفلق دي ايه اللي هو لما يعني ايه الفلق لما نور الفجر يفلق ظلام الليل فالنهار يطلع فالنور يملى الدنيا بعد ما كانت ضلمة فانت بتقول اعوذ برب الفلق باللي قدر ان هو يخلق ظلام الليل بضوء النهار من ايه من شر ما خلق الشر ده كله ضلمة ظلام وسواد ومن شر غاسق اذا وقب الليل اذا اشتد ظلامه والهوام اللي بتنشط بالليل والشياطين اللي تنشط بالليل ظلام ومن شر النفاثات في العقد النفاثات اللي هي الصحراء اللي بتنفس في عقد معينة يتعمل سحر دايما بيبقى تحت الارض وفي مكان ظلام ظلام ومن شر حاسد اذا حسد الحسود ده دايما نفسيته كلها ظلام نفسيته ظلامية حقودة فكأنك جبت الظلمات كلها وقلت يا من فلقت ظلام الليل بنور الفجر افلق كل ظلمة في حياتي بنور من عندك يا رب النور يا رب بدد ظلمات حياتي كلها يا رب اهلك ظلمات حياتي كلها يا رب خلي حياتي كلها نور وانا منطلق اليك يا رب ما تحكمش الظلام فيا ابدا يا رب يا معاني جميلة يا جماعة لو عشناها بعد كده بقى الله اكبر هنركع هنركع ليه ركعنا بعد ما سمعنا القرآن ليه ركعنا بعد ما قرينا القرآن ليه يا جماعة كان اي ملك لما حد يدخل عليه زمان يقوم يعمل ايه ها ايوه صح يركع له يعني ايه يركع يعني بيقول له انا خاضع تحت حكمك طول ما انا في مملكتك عشان كده لما واحد يتغاظ من واحد يقول له ايه يقول له انا هخليك تركع لي يعني ايه انا هخليك تركع لي يعني انا هخليك تخضع لحكمي اللي انت مستكبر عليا عشان كده احنا لما بنركع بعد ما سمعنا اوامر ربنا في القرآن كأننا بنقول سمعنا واطعنا احنا خاضعين لحكمك والاوامرك اللي احنا سمعناها في القرآن طب احنا فعلا خاضعين طب احنا فعلا قلت سمعناها مطبقناها مطبقينها وناويين نطبقها وناويين نعملها انت كده انت كده احنا ناويين على كده يا جماعة دي نيتنا بصدق بنقول له يا رب سمعنا واطعنا مش سمعنا واستمتعنا لا يا رب واطعنا خدوا بالكم يا جماعة مفيش حد بيركع لملكين في مملكة واحدة محدش يركع لاتنين في مملكة واحدة ابدا يا تركع لله يا تركع للدنيا يا تركع لمخلوق يا تركع لشهواتك يا تركع لمدير شغلك يا تركع ل... لواحده بتحبها يا تركعي لزوج بيأمرك بمعصيه الله هتركع لمين هتخضع لحكم مين هتنزل تحت حكم مين والركوع ده فيه ماده رقبه كده ماده الرقبه دي يعني كان زمان يقول لك كانك بتسلم رقبتك ل... ل... للي انت بتمد له رقبتك طب ما ممكن يذبحك لا ده انا واثق فيك يا رب ده انا واثق فيك يا رب انك مش هتقودني غير لكل خير يا رب في ثقة في الله الركوع فيه غير الخضوع علامة ثقة رهيب انا بديك رقبتي يا رب وانا واثق انك مش هتقودني غير للخير الركوع يا جماعة كان النبي لما يركع يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يا رب ده انا كل ذرة فيا بتعبدك يا رب انا كل ذرة فيا بترتجف وانا من ايديك الرسول لما كان بيركع كان كل ذرة في جسمه بتركع معاه وهو بيركع خشع لك الخشوع يا جماعة ان يبقى يعني خشوع الازاز ده ان الازاز هيتفرق خلاص هيقع يبقى حتت يبقى رذاذ خلاص الخشوع ان الحاجة هتتهد خشع لك عظمي يعني يا رب من ثقل اياتك وجلالك انا عظمي بقى بيرتجف تخيل المبنى اللي انت فيه ده عواميده بترتجف المبنى هيعمل ايه انا يا رب بقيت برتجف وانا من ايديك خشع لك بصري يا رب انا ما عدتش قادر من اياتك العظيمه اللي ماليه الكون خشع لك سمعي يا رب ما عادش ودني قادره من عظمه ايات القران اللي بتطلع عليه خشع لك قلبي انا قلبي يا رب من كتر جبال الحب والخوف والخشيه والتعظيم اللي عليه ما عدتش قادر يا رب قلبي ينهار يا رب خلاص ما عدتش قادر من كتر اللي في قلبي تجاهك يا رب يا شايفين يا جماعة الكلام نقوم من الركوع نقوم من الركوع والله يا جماحة يعني احنا إحنا- انتوا عارفين احنا بنعمل ايه انتوا عارفين يعني ايه صلاة انتوا عارفين يعني ايه ركوع انتوا عارفين يعني ايه سجود انتوا عارفين ايه النعمة اللي ربنا نزلها لنا من فوق سبع سماوات عشان تحيا عمرنا وتحيا حياتنا وتغير بصيرتنا وتنزل الفتوحات علينا وتقربنا من ربنا وتوصلنا للفردوس الاعلى وتشرح صدورنا وتنور حياتنا يا جماعة ده الركوع ده عيشة عيشة ده السجود ده عيشة ده الوقفة دي بس وانت واقف كده وانت بتسمع القرآن واقف كده مش واقف كده حتى ولا واقف كده واقف كده وقفة الانكسار والذل والخضوع والقنوط واقف كده بين ايدينا الصلاة دي الصلاة دي حياة والله العظيم حياة عشان كده الصالحين ما كانوش بيصلوا زينا خمس فروض بس كانوا بيصلوا كتير جدا انا اعرف واحد كان بيقول انا ما اقدرش اعيش ساعتين من غير ما اصلي ساعتين يعدوا عليا من غير ما اصلي ما اقدرش ما اقدرش ما اعرفش من ايديه خلاص انا ادمنت الوقوف من ايديه ما اقدرش ما اقدرش اعيش من غيره خالص ما اقدرش انا اعرف اخ من الاخوه صلي بقلبك يا ابني صلي بقلبك يا بنتي صلوا بقلبكم يا جماعه اعرف اخ من الاخوه كان فاتح محل اغاني محل اغاني ده والعياذ بالله أنا من المفسدين في الارض من افسد المعاصي اللي الملك بيغضب عليها ال- المعازف والله العظيم يا جماعه من افسد المعاصي واكثر المعاصي اللي نشرت الفجور في المجتمع واثر المغنيين والمغنيات في افساد المجتمع اكثر من الممثلين والممثلات واكثر من تجار المخدرات انا بقول لكم والله العظيم اثر رهيب في تضليل وافساد الشباب المقصد كان فتح محل بيع شرايط اغاني فجأة قلب اسلامي كلنا كنا هنتجنن فواحد بيقول لي ازاي قال له لاني صليت صح صليت صح ربنا قلب حياتي امال ايه امال ايه يا جماعه امال انتوا فاكرين ايه الصلاه دي تغير حياتكم كلها تقلب حياتكم احد الاخوه اعرفه كان كان عنده مشكله كده فكان يقعد يصلي كان بيقول انا لما العصر بيجي بحس ان انا هموت ليه لان هقعد شويه خلاص ممنوع ان انا اصلي لغايه المغرب ولما المغرب بيبدا يقرب احد بالدقايق خلاص خلاص هصلي تاني هصلي تاني هقف بين ايديك تاني يا رب نعمه الصلاه شكرت ربنا عليها مره حمدت ربنا عليها مره بعد كده سمع الله لمن حمده قال لا طب ما ربنا سمع كل حاجة لا ده سماع الإجابة لمن حمده لمن أثنى عليه بحب الحمد اللي هو الثناء بحب الثناء بتعظيم للي بيقول سب الحمد لله وقلبه كل حب لله الحمد يا جماعة يا جماعة الرسول حامل لواء الايه مليانة ها الحمد لانه اعلى عمل ربنا بيحبه الثناء على الله ربنا بدأ القرآن بايه الحمد لله رب العالمين ربنا جعل اعلى الناس مقام يوم القيامة ايه في الحديث الصحيح افضل العباد الله عند الله يوم القيامة الحمدون اللي طول ما هم ماشيين قاعدين يسبحوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويهللوه ويكبروه ويمجدوه افضل العباد عند الله الحمدون اللي قاعدين يثنوا على الله اثنوا على الله يا جماعة يا جماعة بدل ما احنا عمرنا ضايع والساعات ضايعة اقعدوا اذكروه وعظموه ومجدوه اثنوا عليه بقلوبكم وبلسانكم يا جماعة عيشوا عمركم كله بقلبكم عيش بقلبك صلي بقلبك خلي قلبك عايش مع جلال الله وصفات الله طول ما انت عايش في حياتك وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد الحمد ده اعلى مقام طب سبحان الله سبحان الله بكم حسنه لو قلتها 100 مره ها ايوه انا سمعت واحد عارف الحديث ب 1000 حسنه سبحان الله 100 مره ب 1000 حسنه تحط كام سيئه 1000 سيئه صح ثبت عن رسول الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب سبحان الله وبحمده 100 مره تحط ايه 2000 سيئه بقى لا تغفر بها الذنوب وان كانت مثل زبد البحر يعني سبحان الله بس 100 مره لوحدها غفرت الف ذنب بس لما اتحط عليها كلمه بحمده غفرت ذنوب الدنيا كلها يبقى الحمد ده مقامه عند ربنا قد ايه يبقى الحمد ده قيمته عند ربنا قد ايه ننزل بقى هنسجد الوقت يا جماعه هنسجد هننزل نسجد بقى ربنا سبحانه وتعالى الرسول كان بيأوي ساجدا يأوي انا تحس ان هي زي بالظبط كده واحد باب الملك بيتفتح اهو وهو بيجري بيجري من لهفته ان باب الملك اتفتح اخيرا اخيرا فبيجري بسرعه النبي كان بيهوي ساجدا ما صدق ان الباب يتفتح السجود ده بحس كده لما اشوف تشوف حد بيسجد ايديه بتجري على الارض ورجله نازله ركبته نازله على الارض وراسه بتجري على الارض مناخيره بتتسابق مع جبهته بتتسابق مع ايديه بتتسابق مع رجليه مين اللي هتوصل للتراب الاول مين اللي هتوصل للتراب بين ايدين ربنا الاول يا وبعد كده لما عينيه تتحط في الارض ما عادش شايف حاجه قلبه اللي عاد شايف بس قلبك بس السجود يا جماعه مش حركه مش راس مش راس نزلت وطلعت السجود قلب نزل وعاش وعاش والتقى مع الله والتقى وشهد جلال الله وقام قلب تاني خالص غير اللي نزل عشان كده كان النبي بيطول في السجود جدا ليه لانه لقاء لقاء حي حقيقي بينك وبين الحي القيوم سبحانه وتعالى طيب عشان كده لما تقوم من السجود بتقول ايه رب اغفر لي رب اغفر لي ليه لما شفت قد ايه عظمته حسيت بقد ايه عظمه ذنوبك فاستغفرت فانت بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ايه ما يحرمكش نفسك في سجده ثانيه طبعا اي أيوة والله يا رب قوي طب خد سجده ثانيه خدت سجده ثانيه تيجي تقوم بقى كمان يا رب لا يا حبيبي صلي ثاني بقى ابقى صلي ثاني بقى كرر الصلاه ثاني لما يا جماعه لما بنركع يا جماعه لربنا ونقول له يا رب احنا خاضعينك يا رب ربنا يقول لنا طب انزلوا بقى انزلوا اطلبوا اللي انتوا عايزينه في السجود ننزل نطلب من ربنا كل اللي احنا عايزينه نقول له سبحان ربي الاعلى سبحان من السباحه السباحه الانطلاق بالعائق ان احنا جايين لك يا رب مفيش حاجه توقفنا عنك يا رب مفيش حاجه هتقف بيننا وبينك يا رب واللي بيسبح بيبقى طافي على وش الميه لو حب الدنيا شدك هتغرق لازم تطفو على وش الدنيا الدنيا ما تشدكش لتحت عشان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى سبحان ربي لما بتنزل قبرك بيتقالك من ربك من ربك مش من الهك من ربك كلمة ربي دي بتعمل في قلبك ايه كلمة ربي دي بتعمل في قلبك ايه ايه اللي بيتحرك في قلبك لما بتسمع كلمة ربي الاعلى الاعلى اطلع كده اطلع 93 مليون ميل ده انت لسه عند الشمس طب كمان كذا مليون ده انت لسه عند اقرب نجم للشمس طب اطلع سبع سماوات ده انت لسه عند الكرسي الكرسي ده سبع سماوات بالنسبة له زي غوشة اترمت في الصحراء الشرقية طب اطلع من الكرسي ده انت لسه عند العرش العرش ده بالنسبة للكرسي الكرسي بالنسبة للعرش زي غوشة اترمت في الصحراء الشرقية ياه يا يا جماعة الاعلى الاعلى علو الملك العظيم علو الملك الاعلى سبحانه وتعالى بعد كده يجي التحيات ايه التحيات التحيات يعني يعني يعني ليه احنا لما خلصنا الاربع ركعات ما سلمناش ومشينا ليه احنا خلصنا خلاص مش خلصنا لا التحيات دي بقى وداع الحبيب ما انتش قادر تسيب مقامك بين ايدين ربنا الا لما تودع حبيبك بتقول له التحيات لله والصلوات كل انا صلاتي وصلاه الكون كله يا رب ليك انت يا رب ليك انت يا رب مين اللي يستاهل انت يا رب اللي تستاهل التحيات كلها والصلوات كلها والطيبات كلها حب الله فاض في قلبك قوي فلما فاض قوي بدا يفور بقى على الجنب لما فار فار على مين مين اقرب حب الى حب الله حب الرسول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الحب فاض اكتر فاض اكتر مين بقى اللي بعد النبي المؤمنين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا وبعد كده تجدد العهد مع الله زي ما اي حد يقابل ملك يجدد العهد معاه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد كده تدعي للرسول عليه السلام تصلي على الرسول ليه بتدعي للرسول هو اللي علمك الصلاه هو اللي عرفك الطريق تدعي له زي ما في صلاه الجنازه بنصلي على رسول الله قبل ما ندعي للميت لان الرسول اغلى عندنا من اي ميت اغلى عندنا من اي حد وبعد كده بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات هو ايه ده انت بتعمل ايه انت لو عند ملك من الملوك وجيت تمشي بتطلب بقى اطلب انت دلوقتي جيت تطلب بتطلب اعظم طلبات عندك دي اعظم طلبات عندك دي اعظم طلبات عندك اعظم مخاوف في حياتك النار والقبر اعظم مخاوف في حياتك فتنة الممات اللي الشيطان بيحاول يفتنك عن عقيدتك فيها قبل الموت اعظم مخاوف في حياتك فتنة المسيح الدجال دي يا جماعة اعظم مخاوف احنا صادقين يا جماعة ولا لا احنا صلاتنا صلاة كدابين ولا صلاتنا الصادقين يا جماعة احنا مصدقين اللي احنا بنقوله عايشين اللي احنا بنقوله مقتنعين باللي احنا بنقوله بنصلي بقلوبنا ولا لا يا جماعة وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بنسلم على المؤمنين والملائكة اللي على يميننا وعلى شمالنا طيب يعني احنا يعني الصلاة في حاجات كتير قوي في حاجات كتير ومعاني كتير ومعاني جميلة جميلة جميلة في غاية الجمال والروعة ولكن احنا دلوقتي خلاص في اخر الحلقة بينا وبين نهاية الحلقة دقايق معدودة فاحنا يعني لازم ان احنا يا جماعة يعني احاول بقى الم لكم الموضوع احنا دلوقتي بنتكلم احنا بنعمل ايه احنا يعني ايه بنرقع يعني ايه بنسجد يعني ايه التحيات احنا سلمنا اوعى انت ما انتش في سجن وهتجري اوعى تمد ايدك على الجزمة وتطلع بره الجامعة لا اقعد قول الاذكار اية الكرسي 200 حرف ب 2000 حسنة في خمس صلوات 10000 حسنة سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله اكبر 33 مرة ب 100 مرة وفي الاخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة ب 1000 حسنة في خمس صلوات ب 5000 حسنة ختم الصلاة بالاثنين دول بس ب 15000 حسنة في اليوم نضيعهم ازاي يا جماعة بعد كده السنة البعدية زي ما صلينا السنة القبلية السنة البعدية والقبلية عاملة زي سور الفيلا اللي بتحمي الفيلا من بره بره عارفين المروحه لو انا اتكيت على كوبس المروحه اقفلها هتتقفل بعد شويه ما بتتقفلش في ثانيه انت مروحه الدنيا دايره في قلبك فلو انت اتكيت على الكوبس اول ما دخلت الصلاه بتاعه الفرض عما المروحه بتاعه القلب والدنيا تقف يكون الصلاه خلصت فانت بتتك على المروحه من اول ما بتدخل تصلي السنه القبليه اما تخلص السنه القبليه تكون المروحه وقفت خلاص تدخل صلاه الفرض وانت قلبك ساكن لله سبحانه وتعالى وصلنا لاخر عنصر في الدرس بتاعنا الليله وهو انت عارف لو صليت صح هتاخد ايه انتوا عارفين يا جماعه لو صلينا صح هناخد ايه بسرعه بقى يا جماعه قلوبنا بقى الوقت تشتغل يا جماعه قلوبنا تشتغل يا اخوانا يا اخوانا انا عايز لما نيجي نصلي نعرف ان احنا بنعمل اخطر حاجه في حياتنا كلها انتوا عارفين هناخد ايه في الاخره يا جماعه انك اذا دخلت في الصلاه فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى اوعى اوعى تنزل من الراحله بتاعتك انت بتقطع الطريق للفردوس الاعلى واها لريح الفردوس الاعلى اني لا اجد ريح الفردوس الاعلى دون قيام الليل وصلاه الوتر وصلاه الضحى وتكبيره الاحرام والنوافل والسنن الرواتب واها اللي خايف من النار يصلي صح اللي خايفه من عذاب القبر تصلي صح اللي خايف من ذنوبه اللي عليه يصلي صح انتوا عارفين يا جماعه الصلاه دي ناخد فيها ايه في الدنيا انتوا عارفين ممكن ناخد ايه في الدنيا لو احنا صلينا صح احد دعاتنا الافاضل كان يعني شاف يعني عرف واحد كان عنده مرض استضافية وكان مغرق جسمه وكان ممرضه مرض شديد وبينزل القاهرة من المحافظة بتاعته عشان يكشف ففي مرة لما القلب زاد بيه قوي وجاي مرة من عند الدكتور دخل الجامع عشان يعني ايه يصلي لقى واحد بيدي درس سمع الدرس عن قيام الليل والشفاء بصلاة القيام روح العزيمة دبت في جسمه الالتجاء الى الله ملأ قلبه الافتقار والثقة في الله ملأت روحه رجع فضل يصلي طول الليل لغاية الفجر مدا ويدعى ربنا بالشفاء بيقسم هذا الرجل انه على الفجر مدا وخلص الصلاة بيبص على الصدفية اللي مالية جسمه لقى جسمه كله بقى بودرة بودرة اللي عنده صدفية ممكن لما يجي يمس المية يحس بألم رهيب قام غسل البودرة لقى جلده كله سليم مفيش اي حاجة في جلده فيها مرض خالص يا اله بايه بركعتين باربع ركعات بليل القيام ليلة قيام صح ممكن ربنا يفتح بيها عليك فتوح في الدنيا والاخرة ما تعرفيش قد ايه نصلي صح يا جماعة نصلي ربنا صح انا اعرف احد اخواني الدعاء ربنا يبارك فيه هو اللي علمني ان لما تركب عربية سفر مسافر اي مكان اقعد صلي طول ما انت في العربية طول ما هو وقت اباحة صلاة نصلي يا جماعة، ما نضيعش عمرنا يا جماعة نصلي صح احد الاخوة كان بيقول لي انا ساعات لما بخلص صلاة احس من كتر اتصال قلبي بالله اني مش عايز اكلم مخلوق مش عايز ابص المخلوق يا جماعة بني الاسلام على خمس منهم اقامة الصلاة يعني انت لما بتغش في الصلاة وبتت- و- و- وبتستهتر فيها انت يا حبيب قلبي كده بتغش في مولة في مولة البيت اللي انت بتبنيه في مولة الدور الثالث او الرابع في مولة الاساس بني الاسلام على خمس دي الاسس الخمسه اللي بناء دينك كله مبني عليها بني هذه البيت على عشر عواميد دي العواميد تغش في اساس بيتك تغش في المولة بتاعت الاساس البيت هينهار عليك البيت هيقع عليك انت لما بتصلي بتخرج قلبك مشحون خارج عايز تكسر الدنيا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى انت لما تنزل تصلي ما تقولش انا نازل اصلي انا نازل اغسل قلبي انا نازل اطهر قلبي يا جماعه جريج لما امراه زانيه افترت عليه من ولد من الزنا نسبته ليه والقضيه ملت الدنيا وبني اسرائيل وقفوا والملك هو اللي حاسبه بنفسه وداخل قال لهم اين الغلام اهو بس زاروني وصلوا ركعتين ركعتين اتنين اتنين بعدهم نغز الغلام قال له من ابوك يا غلام قال له ابي الراعي ركعتين ربنا عمل له بيهم معجزه ما حصلتش في تاريخ البشريه غير خمس او ست مرات بركعتين تعرفي تستنزلي رحمه ربنا بركعتين تعرفي ان جوازك اتاخر انك تتجوزي الليله بركعتين ممكن والله تعرف يا حبيب قلبي اللي مش لاقي وظيفه تلاقي وظيفه الليله بركعتين تعرف يا اللي عندك مرض وتعبان تشفى ليله بركعتين تعرفوا يا جماعه تصلوا ركعتين تتنزل بهم الملائكه تعرفوا تصلوا ركعتين يدقوا ابواب السماء ويرتج لهم العرش وتتنزل لهم الرحمات تعرفوا تصلوا ركعتين يغيروا حياتكم تعرف يا حبيب قلبي اللي مش قادر على المعاصي بليله قيام الليله ربنا يكتب لك الثبات ليوم ان تلقاه تعرف يا اللي نفسك تنصر دينه ومش عارف تعمل ايه بليله قيام الليله تخلي ربنا يستعملك في نصرة دينه في احسن ثغر من الثغور تعرفوا يا جماعة تغيروا حياتكم بركعتين تعرفوا تتوبوا بركعتين نعرف نصلي ركعتين توبة ربنا يغفر لنا بهم كل اللي فات قبل كده نعرف يا جماعة ركعتين ركعتين ممكن يفرقوا معانا ال- الصلاة دي امتحان قبول انت بقلبك بيعرض على الله لو لقى قلبك فيه خير هيفتح عليك فتوح هائلة اه لو ربنا عرض عليك قلبك لقى فيه خير يا جماعة لو عربية بتعرض على التوكيل بتاعها خمس مرات في اليوم العربية تبوظ العربية تفسد العربية تفسد فيها خلل قلبك بيتعرض على الخلل خمس مرات في اليوم انت عايز ايه عايزين بقى نصلي بقلوبنا بقى نصلي بقلوبنا ده عباد ابن بشر كان واقف في الصلاة كان بيترمى بالسهام بيترمى بالسهام وهو واقف في محرس الجيش مش قادر يسيب الصلاة مش قادر يخرج بيترمى بسهم ورا سهم ورا سهم مش قادر احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في قيام الليل لا احمل هم شيء الا طلوع الفجر ان القيام هيخلص جربت مره انك تبقي بتصلي بالليل والاذان يبدا بتاع الفجر تشد نفسك بالعافيه من قدام المصحف جربتها جربتها مره ازاي ما جربناهاش ازاي يا جماعه ما لقيناهاش لغايه دلوقتي احد السلف كان بيقول اني اذا انتهت الصلاه لا اصد لا اصبر نفسي بشيء الا بمجيء الصلاه التي تليها العصر خلص ياه معلش ما حدش ساعتين والمغرب جاي المغرب خلص ما حدش ساعه والعشاء جايه العشاء خلص تبص بقى انت هتنام هتصحى على قيام الليل تصلي زي ما انت عايز الفجر خلص معلش كلها ساعه واحده بس وهتتفتح الصلاه تاني وتصلي نفسه زي ما انت عايز يا يا جماعه عمر بن الزبير لما حبوا يقطعوا رجله قال لهم اقطعوها في الصلاه من كتر ما قلبه عايش مع جلال الله مش عايش مع الدنيا في الصلاه تشكشك الله يرحمه مات وهو بيصلي الله يرحمه الله يرحمه احد الاخوه كان نايم مره بعد الظهر صحي من رعب واحسن يكون العصر الدم فضل قاعد فتح عينيه مرعوب احسن يفتح عينيه يلاقي العصر الدم او يسال ومرعوب يسال لغايه ما ربنا بعت له حد في الشقه عندهم عرفه ان العصر لسه ما ادانش قام وهو كانه كان كان ميت وربنا حياه يا لو صلينا صح يا لو صلينا بقلوبنا وصلنا لنهايه حلقه الليله ويعني اتكلمنا الليله يا جماعه على الخمس مرات اللي بنتقابل فيهم مع ربنا كل يوم هنعمل فيهم ايه قلوبنا احوالها فيها ايه هتصلي بقلبك ولا لا الخشوع له ثلاث اسباب تعرف انت واقف بين ايدين مين افتكر كده قبل ما تقول الله اكبر روحة ال 99 اسم بتوع اسماء الله قبل ما تبدا تعرف انت بتعمل ايه يعني ايه ركوع يعني ايه سجود يعني ايه تسبيح الفاتحه فيها ايه انا ما انا يا جماعه شاورت لكم بس على نجوم في السماء كده احنا ما فيش وقت ان أنا اشرح انا فكرت ان سلسله الصلاه دي اعملها ست حلقات وبعد كده حسيت ان انا اطول فقلت لا خلاص في حلقه نلمها وخلاص هنعمل ايه عشان الناس ما تفطرش ونكمل السلسله بتاعتنا سوره نوح من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى طب وبعدين الحاجة الثالثة من اسباب الخشوع تعرفي لو صليتي صح هتاخدي ايه تعرف لو صليت صح هتاخد ايه تعرفي لو صليتي بقلبك هتاخدي ايه لو صلينا كأننا نراه هناخد ايه لو صلينا صلاة المحسنين السابقين داوود كان بيقف يصلي الجبال تصلي معاه والطير تصلي معاه مين اللي في قلبه ربنا مريم كان زكريا يا جماعة الملائكة نزلت بشرته بالولد وهو بيصلي يا جماعة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى نزل المعجزات ابراهيم لما ملك مصر الظالم خد مراته وقف يصلي ركعتين الملك اتشل اتشل بسبب صلاة سيدنا ابراهيم ودعاء زوجته رضي الله عنهم جميعا صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى انبياء الله جميعا التوصيات قبل ما اسيب يعني قبل ما اسيبكم الليله التوصيات ايه انا قلت لكم المره اللي فاتت خمس حاجات نحافظ عليهم طول عمرنا نمسك فيهم والاسبوع ده نثبت فيهم على قد ما نقدر خمس حاجات رقم واحد تكبيرة الاحرام صلاة الفرض اول ما الاذان يبدا خلاص يا جماعة لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ما ينفعش ما احنا مستنيين ربنا يأخرنا يطردنا يبعدنا ما ينفعش الاذان انت انتهت انتهت لو بكره امتحان لو السماء لو لو حصل لو في زلزال الاذان يبدا خلصت تقوم تتوضى وتقوم تتوضى يبقى كده ندرك تكبيره الاحرام طب ولو قعدنا 40 يوم ندرك تكبيره الاحرام براءه من النار وبراءه من النفاق مين يقدر يعملها مين يقدر من اول صلاه الفجر اللي جايه نبدا المسابقه الحاجه الثانيه قيام الليل ولو ركعتين ولو ركعتين بربعين او اربع ارباع ولو اربع ركعات قيام الليل الميعاد مع الملك الحاجة الثالثة ال 12 ركعة السنن الرواتب ال 12 ركعة ال 12 سنة ركعة السنة الرواتب مع صلاة الفروض ده لو رحنا المقابر وربنا حيالنا الميتين قلنا لهم نفسكم في ايه هيقولوا خمس دقايق نرجع نصلي ركعتين اهم معانا هم صلاة النوافل الحاجة الرابعة صلاة الضحى ركعتين ضحى ركعتين ضحى لله لله ربنا كأنك رحت 360 بيت فقير وزعت صدقة على كل بيت فقير ب 360 صدقة الحاجة الخامسة صلاة الوتر وصلاة الوتر تعدل في ثوابها صلاة الفرض النفل الوحيد اللي يعدل في ثوابه صلاة الفريضة صلاة الوتر يعني تخيل حد يضيعها بقى حد يضيع ثوابها خمس حاجات خلاص تكبيرة الاحرام ومشروع ال 40 يوم تكبيرة احرام قيام الليل ال 12 ركعة سنة رواتب الوتر صلاة الضحى والليلة هنعمل ايه الليله بقى تبقى ايه مع ربنا لعل الليله ديت بقيامنا فيها وتضرعنا لله فيها وتوسلنا لله فيها نطلب منه اللي احنا عايزينه بقى نبدا نطبق بقى الليله التطبيق العملي ما تناميش ما تنامش لا يا جماعه نقوم نطبق عمليه دلوقتي يا جماعه نقوم نطبق حالا اهو للفجر بقى اقصاها الواحد ينام ساعه ويقوم يطبق نقوم نطبق يا جماعه وحالا اهو نقوم نصلي ركعتين نطبق بقى اللي احنا سمعناه مش احنا قلنا ده section نطبق ال section عمليا بقى نطبق ال section عمليا زي ما قلنا المره اللي فاتت في الجزء الاول من سوره المعارج يبقى الليله الجايه يا جماعه ان شاء الله ممكن ربنا يكتب لنا بيها فتح دنيتنا واخرتنا كله طيب والروشته المفتوحه اللي بسيبها لكم الركعتين انك انت تصلي ركعتين كل ما تتزنق كل ما تحس بضيق كل ما تحس بقلق كل ما تحس باكتئاب كل ما تحس ان الدنيا قفلت في وشك الركعتين يا جماعه الركعتين دول والله العظيم ياما الواحد جربهم لولا دي الوقت كنت قلت لكم بعض تجارب يعني الواحد لما يفتكرها يحس ان قلبه فين لما يفتكر المواقف اللي الدنيا قفلت فيها كلها ووقف بين ايدين ربنا راح له بيته اتوضى وصلى ركعتين وربنا فتح له كل حاجه كل حاجه بعد ما صلى ركعتين ده هم الركعتين دول اوعوا تنسوهم طول حياتكم يبقوا منهج ليكم مش عايزين نصبر عن الصلاه ونقول رب اجعلنا مقيم الصلاه ندعي بس قبل ما ندعي انا بوصي كل فتاه اما يتقدم لك عريس قبل ما تسأليه عن شقته او فلوسه او الشبكة اسأليه بيصلي في الجامع ولا لا لو بيصلي في الجامع اتهوني في الباقي لانه والله العظيم هيحطك في طول عمره لو ما بيصليش في الجامع خافي منه خافي منه وشروطي عليه الصلاه في الجامع قولي له هو ده المهر بتاعي ويبقى مهرك زي مهر الرميساء كده اغلى مهر في الاسلام اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه نصوحه يا رب اجعلنا مقيم الصلاه يا رب اجعلنا مقيم الصلاه رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه اللهم اصلح لنا لنا صلاتنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة اللهم اجعل قرة أعيننا في الوقوف بين يديك اللهم أعنا على قيام الليل وثبتنا عليه وافتح على قلوبنا فيه يا رب العالمين يا رب يا رب اجعلنا لك عابدين لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين يا رب يا رب اصلح قلوبنا نور وجوهنا نق صحائفنا زكي نفوسنا ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا لا تستبدلنا لا تستبدلنا اصلحنا واستعملنا في كل لحظة من اعمالنا في طاعتك يا رب وانصر اخواننا المحاصرين في غزة انصرهم وقيد لهم من ينصرهم وانتقم من اليهود يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لقاءنا ان شاء الله الجمعة الجاية مع سورة نوح باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزا الله خيرا.